إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فلازلنا في ترجمة الإمام ابن القيم رحمه الله وهذه أيام أيها الإخوة آه، فيها الحض على العبودية ومن ثم يكون أنفع شيء فيها بعد ال- الإرشاد على العبودية من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال ولعله أن يكون من حسن طالعنا أن تأتي ترجمة إمام كابن القيم رحمه الله لتكون لنا بمثابة ال- جحز الهمة على العبودية في هذه الأونة ونسأل الله عز وجل ألا تفوتنا هذه الأيام إلا وقد جعلنا الله عز وجل من خاصة عباده فهذه أيام أيها الإخوة إدراكها نعمة والعمل فيها نعمة وال و- وال و- والتركيز فيها نعمة نعمة من الله هبة من الله عز وجل نسأل الله عز وجل أن يهبنا وإياكم توفيقه وكنا قد بلغنا أن الإمام ابن القيم رحمه الله ابتلي بلاء شديدا بسبب شيخه آه، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأنه تبنى آه، آراءه التي قامت على الدليل ومن ثم ابتلي معه فكان شيخ فكان شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله لم يظفر قط بحريته تامة إلا بعد أن مات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهكذا كثيرا ما يكون تفكير الناس أنه بيظن أن هذه الرؤوس إذا انتهت فإن هذه الأمة ستكون عقيما بإخراج من بعد يعني إذا مات شيخ الإسلام ابن تيمية فمش هيبقى فيه ابن تيمية تاني هو يظنون هذا حتى في زمن من الأزمنة كانوا يحظرون أن يذ- تذكر كتب ابن القيم يعني هو لما لما مات شيخ الإسلام ابن تيمية خلاص ما فيش حد ينغص بقى فيش حد تظن ان هو هيبقى بنفس ال- المثابة لكن الله عز وجل يغرس في هذه الأمة غرسا بيده كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يغرس في هذه الأمة غرسا بيده ينشئهم على طاعته هو سبحانه وتعالى هو سبحانه وتعالى المربي يربيهم بنعمته وينشئهم على طاعته والبلاء كما آه، ذكرنا في اللقاء الفائت أيها الإخوة لابد منه للمؤمن وله أشياء آه، كثيرة عظيمة جدا لا يراها الإنسان كما قلنا لأن ابن آدم ابن لحظته فلا ينظر إلا تحت قدمه فقط فمن ثم لا يرى ما أنعم الله عز وجل به آه، ما أنعم الله عز وجل عليه بهذا البلاء ومن هذه الأشياء تصفية الباطن بي- بيصفو الباطن فيتجلى التوحيد والبلاء يجحز الهمم ويعدل المعوج بحيث يفيق كل مخطئ يرجع الإنسان يقول لك أنا غلطت بقى في دي لأنه بي- يصفو باطنه لكن كثيرا مع الرخاء مع الرخاء كثيرا ما لا يدرك المرء خطأ كثيرا ده بيحصل لكن مع البلاء يتجلى له ما أخطأ فيه ويظهر له من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم آه، ما لم يكن يتخيل أو يتوقع أو على الأقل يتعلم وهو ده بقى اللي بيجعل هذه الشريعة دائما متجددة يقف المرء فيها على مناح لم يكن يتصورها من قبل وربما لم يجدها في الكتب ده كتاب الخبرة كتاب الحياة ولعله أن يكون من أبرز ما كان من بني إسرائيل وأنا أدعو نفسي وإخواني لدراسة بني إسرائيل لأن هم كانوا في مخيلة الصحابة دايما بني إسرائيل لأن الله عز وجل أكثر من ذكرهم وأكثر من بع- بعث الأنبياء فيهم وأن هذه الأمة كانت شهادة من, من كانت شهادة من من موسى عليه السلام للن- للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقول له اسمع رأيي الشهادة أنني عالجت بني إسرائيل وصدق رسول الله عليها عليه الصلاة والسلام في معراجي لما مر عليه قال ما فرض الله لك على أمتك قال فرض خمسين صلاة قال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق فإني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فأنا أدري أمرهم ومن ثم قال عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار يعني حدث عنهم لكن خد بالك من الشريعة من شريعتنا نحن لا تقضي, لا تقضي حكاياتهم على شريعتنا فالقصد أيها الإخوة لازم تبقى في مخيلتك ليه الأصل التاريخ يعاد وده من أعظم الفوائد الله عز وجل دعانا كثيرا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلكم مش كده طب أنا أشوف اللي من قبلنا ليه أصل في الحقيقة هيحصل لك زي ما حصل اللي قبلك وده من نعمة الله عز وجل على ها على البشر عموما وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا أن يضرب لك ال... تضرب لك ال... ال... الأمثلة تقوم تجتنب ما وقع فيه أسلافك ما تعملش بقى زيهم فمن وقع فيما وقعوا فيه يبقى حق عليه أن يقع عليه ما وقع عليهم بقى مش كده ولا لا فكان مما يحضر ان النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه بدر قال اشيروا علي ايها الناس كما تعلمون كان خارج يريد العير فحصل ايه القتال فقال اشيروا علي ايها الناس فكان مما قال المقداد ابن معدي كرب رضي الله عنه المقداد بن الاسود الكندي قال رضي الله عنه يا رسول الله امض بنا حيث أراك الله فوالله لا ينكل عنك منا رجل واحد فإن استعرضت بنا البحر فخضته خضناه معك والبحر كانت العرب بتخاف منه فتضرب به الأمثلة على الأهوال الكبار ثم قال له خد بالك بقى من دي فوالله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقتلا إنها هنا قاعدون ولكن نقول اذهب أنت وربك فقتلا إن معكما مقاتلون ايه قضية بنو اسرائيل ايه قضية ان الصحابة يقولوا يا رسول الله ان بني اسرائيل يصلون ان اليهود يصلون في النعال لا يصلون في النعال فيقول صلوا في النعال انتم آه ان اليهود لا ينظفون افنيتهم فيقول حتى قالت اليهود انه ما يريد لا يريد ان يرى شيئا مما نحن عليه الا خالفه هذا الرجل فايه الموضوع عليه الصلاه والسلام ايه ايه حكايه بني اسرائيل تبقى في مخيلتك لان في الحقيقه هي امه كاشفه لك اللي بيحصل لك انت ولذلك انا زي ما بقول لك كده حاول تنظر اثر بني اسرائيل وتعمق كده في النظر فيه وتسقطه على واقعك هتلاقيه مماثل تماما مطابق تماما فمما يرى في مثل هذه البلايا دخول بني اسرائيل من مرحله غايه في السفاله الى مرحله مش هقول قمة طبعا لأن هم يعني لا ينفك عنهم أبدا السوء لكن على الأقل مرحلة قليلة السوء على الأقل فدخل بنو إسرائيل في التيه حين عصوا الله عز وجل في آية أراهم نجحها قريبا نجح مثلها قريبا لما دعاهم موسى عليه السلام إلى دخول بيت المقدس وكان بيت المقدس يسكنه الجبارون اللي هم بقايا قوم عاد فكانوا بنفس الجثث كده والهيئة بتاعت قوم عاد وقوة قوم عاد قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين طيب أنت الآن لسه شايف هلاك فرعون بنفسه واوعى تظن أنه سيكون حد مثلا في التاريخ يمر حد فيه طغيان كبير و... و... وظلم عنيف وكده وبعدين يجي اللي بعده يبقى أكتر منه اوعى تفكر كده لا ما بيحصلش كده وإنما يأتي الذي من بعده أقل منه بس لو أمعنت لو أمعنت النظر فمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم فرعون أمتي أشر من فرعون موسى فرعون أم أم أمة النبي صلى الله عليه وسلم ده مين أبو جهل بن هشام مش كده وهو أبو جهل بن هشام كان عنده من المزايا ما عند فرعون لا أبدا فرعون قال أنا ربكم الأعلى أبو جهل بن هشام ما يقدرش يقول كده فرعون هو انفرد وحده بال بالرئاسة وكده إنما أبو جهل كان معاه عتبة وشيبة و... والوليد وابو لهب وابو سفيان مش هو لوحده يعني لكن ربما خد له اسم ولا حاجه سيد الوادي كلام زي كده انها ما كانش لكن قد يكون في هذه الجزئيه عنده من الشر مثلا ما لم يكن ربما تفتح له مدارك في الشر لم تفتح لفرعون نفسه قد يكون لكن ما تظنش انه هيكون هو اعتى من فرعون فاذا نجاك الله عز وجل من هذا الفرعون تقوم تاتي على قوم من بعد تقوم تقول لي ان في قوما جبارين وأنا الآن أحدثك عن وصفهم ولا أحدثك عما وقر في قلبك من إيمان وأنت تشهد موت شيخهم وكبيرهم ولا لا فأنت شفت فرعون وهو يغرق في البحر والبق وكانت آية كبيرة انك تلاقي نفسك ماشي في البحر كده تقوم نازل تمشي لحد القاع الناس ماشيه في القاع والموج منفرج الموضوع اللي حصل عند سيدنا موسى ايها الاخوه ان الموج انحسر عن الارض ال- ال- ال- البحر الميه انحسرت كده عن الارض وقفت كده اهو ت- مشيت ضمت على ال- على على بعضها كده فبقى في هنا سكه اللي هي قاع البحر تحت خالص بقى في سكه هنا ولذلك قال ابن كثير رحمه الله وآية رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر من آية موسى فإن موسى قد انفلق له البحر فاستأخر عن قعره أما رسول الله فقد خرج له الماء من العدم وبرز من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام فالموضوع ان الماء اتحصرت كده فبقيت انت شوف انت البحر ده بقى عمقه مثلا كام كيلو لتحت لما يبقى هو ماشي والموج واقف كده كأنك مثلا حايش المية بإزاز مثلا ولذلك كما قال بعض المفسرين فتح الله عز وجل لهم نوافذ بين الموج والموج تلاقي شبابيك اتفتحت عشان بس يعني ابص كده الاقي حد ماشي جنبي اانس به لان قاع البحر موحش ومرعب انت عارف تسونامي اللي حصل ان حصل زلزال فراس البحر جت الى اسفل وقاع البحر خرج الى اعلى فخرج الماء مغليا والبحر المسجور البحر في اسفله في اسفل نار يا اخوه ال- في اسفل درجه حراره عاليه جدا و وده بعد تفسير اهل العلم في قول الله عز وجل والبحر المسجور ان هم قالوا يوم القيامه هيحصل شيء في الايونات بتاعه الميه فلما تدفئ ال... ال... تعرف المعادله اللي هو الماء H2O هيروحوا طالعين من بعض بقى كل H لوحدها فلما يحصل كده هيبقى الماء قابل يولع فيقوم تحيي الو- الميه ت- ت- يحصل فيها نار في تفسير اخر ان اضافه الى هذا يوم القيامه لا ده في موجود شهاده في الدنيا والبحر المسجور يعني قاع البحر في غ- درجه حراره عاليه جدا جدا قد سمعت بعض العلماء قال رايت الكباش وهو ياخذ الحديد من قاع البحر فخرج الى اعلى فما استطعنا ان نقترب منه من شده حرارته ثم شرع الرجل يبكي رحمه الله حفظه الله مما راى من ايه الله عز وجل يعني البحر في اسفله وفي حديث في سواء يعني ضعيف حديث عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاصي البحر ماء واسفل الماء نار ومن اسفل النار ماء ومن اسفل ال- الماء نار فهو ان كان في ضعف في السندي الا انه في الايه ال- الواقع يشهد فتصور بقى لما ماشي في ميه بتغلي قدامه والحديد مثلا بينصهر قدامك وال- والمنظر اللي انت شفته في التسونامي ده الماء اسود ده ماشي بجواري فماشيين في غايه الرعب القصد ان الله عز وبعدين ربنا سبحانه وتعالى ما خلاش واحد فيهم ينطق لم يجابه فرعون بشيء البته انما حاشه الله عز وجل عنك برمته بقهره تقوم لما تطلع من هذه المحنه يقول لك ادخل بقى على الجبارين ما هو خلاص انا حملت عنك هذا والله عز وجل تأبى عزته الا ان تبادئه شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه حديث قال الله عز وجل من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب شوف وما تقرب عبدي الي ش... وان تقرب الي شبرا تقربت منه ذراعا واذا تقرب اليه شبرا من حساباتك تقربت منه ذراعا ده حسابات الله عز وجل لانه الذي سيتقرب هو الله انما انت لما تتقرب انت العبد مش كده ولا لا فشبرك شبر شبرك شبر ال 20 سم دول لكن الذراع اذا ما ب... اذا الله عز وجل تقرب منك ذراع بكرمه هيبقى ايه بقى عشان كده ربما ترى ان الواحد لا زال لسه في الشبر لانه لو تقربت شبر واداك ذراع نتحول نتغير لكن لا زال يراوح في الشبر قفزه الشبر فال فال فال ف ف طب ليه بقى تقرب منك ذراع لانك تقربت منه شبرا طب ليه انت الاول فتأبى عزته سبحانه وبحمده ان يبادئك دوما انما لازم تبين كده قال كما قال بعض السلف اروا الله من انفسكم خير فاذا اريته اعطاك حتى ولو نك ولو لم تستطع العبوديه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا قام العبد قال قام عبد من الليل فلما سجد نام فقال الله عز وجل اكتبوا لعبدي قيام ليله واجعلوا نومه صدقه مني عليه فكتبت بقت ليله متقبله هو لو كان لو كان آه، هو لو كان قامها كانت ممكن لا تقبل صح ولا لا فنام واتكتبت كمان متقبله بس عشان هو عمل ايه بادر راح قايم واقف كده وقال اما اصلي مع ان هو عايز ينام الحقيقه ما هو كمان لما الواحد يسجد يقوم نايم يبقى ده دليل على انه ايه وهو واقف كان تعبان مرهق محتاج ينام فلما تراخت مفاصله عند السجود كأتم هيئه أتم هيئه في تراخي المفاصل ده عند السجود عشان كده يقول لك اذا نام خلاص يعيد الوضوء تاني بخلاف اللي ينام واقف لانه ده مخه بيبقى حاضر برضه فمش ممكن يخرج ريح او غيره بخلاف اللي ينام اللي ينام ساكت فلازم تتقرب انت منه اولا طيب كفاك الله ع- كفاهم الله عز وجل ال- فرعون المره الجايه بقى لازم تبذل انت لله عز وجل وتظهر وانت مفكرها ايه هتيجي كده اهو كله كده ببساطه فلما جاء عند هؤلاء قالوا ان فيها قوما جبارين والا لن ندخلها حتى يخرجوا منها وعملوا العمله دي دي عمله سودة اللي عملوا- دي عمله سودة دي فلما عملوا كده ادخلهم التين كان بلاء ولا لا لكن انظر الى رحمته سبحانه شوف بقى هو يعاقبك على ذنبك لازم تعاقب كما قال ابن الجوزي رحمه الله من ظن ان يعصي الله ولا يعاقب فهو مجنون لازم تعاقب لكن تاتي العقوبه من الله عز وجل مغلفه بلطفه يبقى في لطف بقى منه سبحانه وتعالى فتجد لطفه وانسه وكده في قلب ال... يوم يقول المفسرون اكثر الايات ظهرت في فتره التين الايات دي بتشد القلب وترسخ الايمان بتشب عينك كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كرامات الاولياء يقول ورب وربما كانت الكرامه في ولي ولم تكن في ولي اعظم منه طب ليه لان الله عز وجل يحدثها في هذا ليتعظ بها غيره يعني تسير كرامه على ايدك انت عشان اهتدي انا انت واخد بالك مش لازم انت ولذلك الكرامات في الصحابه مش كتير مش قد يعني مثلا الكرامات في الصحابه اكثر ولا في التابعين في التابعين طب الصحابه افضل ولا التابعين الصحابه طبعا قطعا لا شك مش كده لكن كان لها مراد مغزى مش قضيه ان لازم نك... انك من انت يعني مؤمن يبقى لازم تحصل كرامه لا مش لازم مش ضروره يعني فلما دخل هؤلاء في التي حصل ايه بقى اخذوا يدورون في التيه ويعودون من حيث أتوا طول آه، الفترة الأربعين سنة بتوع التدر هم إيه قاعدين بيلفوا مش قاعدين مش مستقرين تقريبا مش مستقرين تقريبا لأنه قاعد ي- وأنا فين وبعدين يرجع يلاقي مش هو ده العمود اللي أنا كنت عنده من يومين ده يبقى أنا كده رجعت تاني يبقى أنا بلف في دايرة يقوم ماشي من سكة تانية يلاقي نفسه رجع بقى عند العمود تاني فضلوا على كده يدورون لكن أظهر الله عز وجل لهم الآيات وتجلى لهم من الإيمان حتمية مجابهة الجبارين فكانوا يحلمون بها ويتربون عليها واخد بالك بقى طلعت الأجيال ما هو قال لك 40 سنة الأجيال الكبيرة ماتت العالم اللي قالت لك احنا ما نخشش ومش عارف ايه دول ماتوا ماتوا حكما أو ماتوا عينا ماتوا عينا يعني يعني مات كبرت سنه مات طب مات حكما لم يعد فيهم مطاعا هو في الاول قال لنا فيها قوم جبارين اما الناس كلها قالوا ايه اه والله احنا نقول برضه زي الجماعه دول هم بيفهموا اكتر مننا صح كده لما دخل الى التيه لم يعد مطاعا لانه تجلى للنشء بعد كده خطا هذه القاعده وانه ما كانش عندك حق لا فلم يعد فيهم مطاعا فمات عينا او مات او مات حكما وظهرت لهم الآيات واخشنت آه، أبدانهم فصافحوا الموت غير آبهين بقول لك بقى قاعد يدور في الشارع ده بقى بيدور في الشارع ونام في الشارع وقام في الشارع و... فبقى جلده تخين وأخذ من الأشياء ما لم يكن يتوقعها أحد في البلاء ده اللي انت بتقول التيه 40 سنة اه في البلاء ده فخرج جيل آخر فتح الله عز وجل بهم بيت المقدس وبقى عندهم كمان بقى ايه ده ظهرت المعجزة المفردة حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قبل الأمة دي المعجزة دي مفردة ما حصلتش لحد أبدا حصلت عند الشمس نعم حصلت عند يوشع بن نون وهو في هذه الزمرة وهذه الثلة شوف بقى قريبا لسه سيدنا موسى بيقول ايه قالوا إنا لمدركون قال كلا إن معي انتوا مش مش مش بالايمان الكافي لمعيه الله عز وجل نجيكم لكن سينجيكم الله عز وجل برحمته وكرامة لي ينجيكم انما انتم مش م- مش بنفس القضيه ام تحولوا دول بقوا ايه بعد ما خرجوا من التيه بقوا هيئه اخرى على قلب يوشع بن نون فراحت اتردت عليهم الشمس لما تضيفت للغروب وخلاص فاضل تكه ونكسب الجبارين وننتصر عليهم فالتفت يوشع بن نون اليها وشوف بقى لما لا ما هو بقى كمان ما تق... يعني لو كان في قائد وخلفه ناس مش مؤمنين ولو هو بيكلم الشمس هيقولوا ايه؟ الامير الجنه صح ولا لا كلم شمس ازاي ويشككون فيه ده انت كانوا في التيه بقايا هؤلاء مات هارون ثم مات موسى يوم تقرا في التاريخ مات هارون خرج موسى وهارون في خلوة فمات هارون فدفنه موسى ثم عاد إليهم وحده فقالت بنو إسرائيل لموسى قتلت هارون حسدا وحقدا طب ده أخويا وأنا أرفع منه رتبة يعني هو سيدنا موسى أعلى من سيدنا هارون طب قتله ليه ال ال الافكار دي شبه تلاشت ما بقولش تلاشت لان هو لما جم يدخلوا القريه برضه كان فيهم اللي اتقال له اقولوا حطه اي حط عنا ذنوبنا راح قاعد على مقعدته وقال حبه في حنطه مش كده ولا لا كان فيهم برضه اللي كده لكن بيقول الج- في الجمله بقى والله عز وجل برحمته يتغاضى عن هؤلاء بقى في صحيح ناس وحشه بس ايه لما يكون في مؤمنين وكده فينجي الله عز وجل بهذه ال- بهذه الكثره فكان ده مثال لبلاء بلور بني اسرائيل فاخرجهم من طور الى طور الى طور اخر يذكر في التاريخ فده اللي حصل مع الامام ابن القيم رحمه الله كما سياتي قال ابن رجب رحمه الله وحج مرات كثيرة وجاور بمكة وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف أمرا يتعجب منه دي بقى مخضة آه، نتيجة حياة ابن القيم بحلوها ومرها ببلائها طلع ايه طلع عنده رجلين راسختين في العبادة في المحراب فكان الناس يتعجبون منه هو بيعبد ربنا كده ازاي الايام يا اخوه اللي احنا داخلين عليها دي نسال الله عز وجل الا نخذل بذنوبنا الايام اللي احنا داخلين عليها دي كان مسروق بن الاجدع رحمه الله اذا دخلت العشر بيقولوا ايه لا يقدر عليه يعني عارف يعني ايه لا يقدر عليه يعني تشوفه هو بيعبد كده عباده تقول ما ايأس ما اعرفش اعمل زيه ابدا لا يقدر عليه وكان محمد بن المكدر يحمل على مثل حد السنان عارف لو واحد مشي كده حطيت له ر- رماح ومشي عليها ما يقدرش يمشي عليها حافي محمد بن سيرين اتخذ منحا بيقولوا زي اللي ماشي على سن الرمح كده ما نقدرش نعمل زيه الايام القادمه تحتاج الى رسوخ تحتاج الى صبر تحتاج طبعا كل الايام يعني بس الايام القادمه تحتاج الى جرعه زياده شويه وهذه الايام ينافسوها بالعشر الاواخر من رمضان وبعضهم يرجح عشر ذي الحجه والجمع بين القولين أولى إن العشر ال- الأوائل من ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر في نهارها لأن في نهارها إيه؟ يوم عرفة وفي نهارها يوم النحر أول يوم العيد والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس كما يوم عرفة ولا العشر الأواخر من رمضان تفضل بالليالي لأن فيها لأن فيها ليلة القدر فالإمام ابن القيم رحمه الله من هذه البلاء بيقول لك بقى البلاء بايه عشان كده كلمه كده لابن الجوزي من من من خ- برضه ابن الجوزي ده خبره طويله الحقيقه من خبره ابن الجوزي بيقول- بيقول ليس دوما يبتلي ليعذب بل ربما ابتلى ليصطفي ويهذب ربما تاتي البلايا عشان ايه يصطفي يدخل المرء في البلاء شيئا ويخرج شيئا اكبر شيئا اعظم كما كانت الدنيا كلها تذكر احمد بن حنبل بعد ما خرج من البلاء مش قبله هو كان قبله مذكور برضه بس بعد ما خرج بقى ليس في الدنيا مثله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أود أن أوصي أن أوصي نفسي وإخواني بالأذان يعني بلاقي مثلا إن ممكن حد يقوم يجدد وضوءه عند الأذان وحد يدي الأسئلة عند الأذان وحد ينشغل عند ال والسيدة عائشة رضي الله عنها بتقول آه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه ويكلمنا ونكلمه فإذا نودي للصلاة قام كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه كان السؤال هنا قام راح فين عليه الصلاة والسلام قام هي قالت قام مش كده القام راح فين راح المسجد بس احنا عندنا أدلة أنه كان يخرج على الصلاة نعم آه يعني الله يفتح عليك هو ده بقى ان هو عليه الصلاه والسلام مثلا ايه يعني هنقول قام الى المسجد عندنا ادله انه كان يخرج على اقامه كان كان اذا اذا راه الصحابه فتحوا الباب يخرج يبقى ايه يقوم يصلي وده ممكن ي- يعني ي- يقويه اكثر من من من اثر في في اكثر من موضع يعني مثلا صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنه ال- الفجر ثم يضطجع على جنب الايمن يبقى ايه ده فين في البيت وجاءه بلال يؤذنه بالصلاة وهو يصلي عليه الصلاة والسلام يبقى كان بيخرج على الصلاة طيب قام يعمل ايه عليه الصلاة والسلام بقى يبقى قام في نفس الغرفة طيب قام يتوضأ ما يقدرش يقول كده طب انا ما اقدرش اقول كده ليه لان عند الامر منه بتر- بترديد الاذان عليه الصلاة والسلام صح يبقى اذا مش هيقوم يتوضأ دلوقتي وان كان هو عليه الصلاة والسلام آه، آه، قلبه يقظان يعني دا ودائما متوضئ عليه الصلاه والسلام لكن برضه ده هيبقى احتمال طب امال يعني قام فين عليه الصلاه والسلام المتصور انه ايه انه قام جانبا ليردد الاذان طب وليه ما نبقاش جنب بعض زي ما احنا ويحدث عائشه رضي الله عنها وتحدثه لان ال- احيانا بيبقى هيئه العباده بيبقى ال- الهيئه للعباده من جمله انجاح العباده يعني مثلا ايه ايه السر ان سيدنا معاذ يقول اجلس بنا نؤمن ساعة صح؟ مش هو الحديث كده؟ ايه حكاية اجلس بنا دي؟ ما ما, ما تقول يلا نؤمن ساعة واحنا ماشيين كده عادي لا ما ح... لو قعدت هتفهم كويس هن- هنعرف نؤمن هنعرف نتكلم انما قد يكون احنا ماشيين مش كل شيء ليه هيئته كل موضع له لبسته حتى تلاقي الجمعة ليها لبس في علاقة أيها الإخوة بين الظاهر وبين الباطن وطيدة في الإسلام م- مش لازم ع- عشان كده لما انتشرت دراسة الفقه فقط مجرد كلام الفقهاء فقط اللي هم بيظهروا الأحكام طلع عندنا نبت ده إن بقت علاقة علاقة الظاهر حاجة والباطن حاجة تانية إنما يعني خطبة الجمعة آه، ز- لما ذكرت فيها إن الوضوء إيه حكاية توضؤه من مسة النار؟ من مسة النار ده ببطني يعني أنا أكلت حاجة ف- اتغلت على النار في بطني انا اكلت لحم ابل في بطني انا ماله الوضوء وماله عشان تعلم ان في اثر غير الظاهر غير غسل الاعضاء من الظاهر في اثر على الروح من الباطن من الداخل فالقصد ان الاذان عشان تنجحه احيانا آه، بعض ال- آه، بعض المسلمين ابتلي بلاء حجب فيه عن الاذان فقال ففي أول مرة بعد شهر أو شهرين تقريبا لم يسمع الأذان كانوا بيصلوا بالساعة كده قال ففي أول مرة سمعنا الأذان فيها وكنا في نفس البلاء بس في حتة أخرى يتسمع الأذان فيها قال أول ما سمعنا الأذان التفت إلى إخواني وأنا أبكي فرأيتهم جميعا يبكون فرحا بالأذان الأذان ده شعار الإسلام فخر ال- فخر الإسلام فيعني نود ان ال- حتى لازلت متاثر بكلام سيدنا معاويه وهو بيسمع المؤذن وقاعد على المنبر رضي الله عنه فكان المؤذن يقول اشهد ان لا اله الا الله سيدنا معاويه بيقول ايه وانا شوف التركيز ده وانا برضو بشهد وانا اشهد ان محمدا رسول الله قال وانا فال يعني اوصي نفسي وإخ... و... واخواني بالالتز... يعني يعني ادي للاذان شويه آه، شويه اهتمام قال ابن رجب وحج مرات كثيرة وجاور بمكة وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف أمرا يتعجب منه في سر في الطواف لازم تعرفوا زي ما بقول لك كده الحاجات اللي هي مش موضوع السبعة وتلاقي واحد مديك سبحة فيها سبع آه، حصيات وانت تمشي ايه وتلاقي احيانا مثلا آه، تلاقي مثلا اتنين بيطوفوا مع بعض ودي برضه غريبه جدا حكايه ان اتنين يطوفوا مع بعض دي لكن مثلا مثلا تلاقي آه، اصل كل واحد ليه مشاعره مع البيت انما مساله ان انا اطوف انا وانت اكيد هتبقى عندنا ايه حتى احيانا تلاقي الاخوه ب- اتنين يطوفوا مع بعض بس ما بيكلموش بعض ممكن يبقوا بيعملوا عمره سوا ولا حاجه انما مساله ان احنا نطوف يعني آه، آه، كنت ممكن احيانا ارى كده مثلا حد يروح واخد حد يروح مأنجشه كده يقول له تعال تعال آه، تعال لف كان بيقول كده تعلف تعلف في ايه ده الكعبه البيت الكعبه دي يا اخوه الكعبه فوقيها البيت المعمور فوقيه عرش الرحمن والقاعده الفقهيه بتقول الهواء تبعا للقرار يعني انا مثلا راجل ساكن في الدور الخامس الاخير انا ممكن اقول لك لو سمحت مشيش في السقف بتاعي من حقي لان الهواء تبعا للقرار مش كده فتصور ان هواء الكعبه اللي هو ايه اعلاها يعني ايه البيت المعمور ما انا برضه زي هنا فوق بيطوف ملائكه انت ده مشهد من مشاهد ان تتراءى الملائكه وفوق الملائكه العرش يعني انت بتطوف حوالين العرش ف يعني فهو ابن القيم فاهم المعنى بقى فكمنه فاهم المعنى بيعمل ايه يطوف كثيرا كثيرا كما يذكرون عن محمد بن طارق كان يحسب طوافه بالفرسخ مش بقى موضوع لفك سبع مرات كم مرة ما هو انت الأشواط كده سبعة وبعدين ركعتين وسبعة وركعتين وسبعة وركعتين وسبعة كده تطوف بقى زي ما انت عاوز نافلة زي ما انت عاوز يعني خلاف النسك فال فلا لا رمل فيه ولا اطباع النسك بس هو اللي فيه كده انك تطلع دراعك وانك ترمل تمد في الاشواط الثلاثه الاولى فال ال... ال... محمد بن طارق كان بيحسبوا له بالكيلو اللف من كثرته وكان بعضهم يقول استلمت البيت استلمت الحجر في ليله 150 مره ايه س... ايه موضوع اللف ايه موضوع ال... ال... فهمهم عن الطواف ايه الموضوع فهم بقى كله تلاقي مشاعر انا نسال الله عز وجل ان يحملنا واياكم الى الحج والعمره لو فضلت ماشي كده حوالين البيت اسمع الناس بيقولوا ايه شوف الناس بيقولوا ايه هتلاقي ناس قاعده ك... والله العظيم يا اخواننا بيكلموا ربنا كانوا شايفينه كل له عند البيت مشاعر تلاقي واحد مثلا ماشي ساكت خالص بس لا تنفك عينه عن البيت ماشي قاعد باصص كده ويعيط يا ترى ايه اللي إيه يا ترى ايه اللي إيه اللي جواك ما انت هنا بتشتكي كله بيجي بقى ايه بيجي يبص يبص نجواه فقضيه فهم العباده لما قيل الامام احمد ما التكبير ايه الموضوع الواحد بيروح رافع ايديه في التكبير كده ايه الموضوع ده فقال ذل بين يدي سيد المطاع فكتبت عنه على طول وهو واقف على طول معنى ده ما يتسابش فكتبت عنه ذل بين يدي سيد انك بتقول الله اكبر عارف كما قال النووي رحمه الله ومن معانيها الاستسلام فإن الرجل إذا حوصر مد يده مش أول ما يروح موقفك مثلا بتاع اقف عندك تروح إيه قبل ما يضربك في المليان تروح رافع إيدك على مش كده ولا لا أول ما بترفع إيدك خلاص عرف استسلمت كده خلاص استسلمت صح ولا لا أهو ده استسلام فالتكبير استسلام رفع اليد استسلام فده ده شعور بتشعره في الصلاه عشان كده تلاقي تكبير الناس الخبره غير تكبير الناس المبتدئه غير تكبير الناس المتمرسه فابن القيم فاهم يعني ايه الطواف فكان يكثر منه جدا وفاهم يعني ايه القنوت في الصلاه فكان يطيل القنوت طول القيام يعني فكان يطيل فيه جدا بيقول ابن كثير رحمه الله لا اعرف في هذا العالم في هذا العالم شوف الكلمه دي لا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه وكانت له طريقة في الصلاة ابن كثير بيقول ابن كثير تلميذه وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جدا ويمد ركوعها وسجودها ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان فلا يرجع ولا ينزع أصحابه يقولوا له إيه طب بس خف على روحك شوية طول ده وأنت كبير يعني تقدمت سنك فمسألة انك تلزم نفسك بالركوع وهو بقى لا تعزل المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشاء أصل هو مش حاس بالموضوع قيل لقيس وهو ينظر إلى نجم في السماء إلى جوار بيت ليلى فقيل يا مجنون هل لا نظرت إلى بيت ليلى عسى أن تخرج فتظفر منها بنظره فقال إني أكتفي بنجم يقع ضوءه على بيت ليلى ده, ده كده يكفيني لحسن حد فاكر دي دعوة لليلى ولا حاجة ده يعني مثال بس مثال للناس اللي بيحبوا يعني فانت ما تعرفش ايه اللي جواه فبتقول له كبرت سنك وشاب لحيتك ارحم نفسك يا عم ده هو دي رحمته هو هنا بيرحم روحه فعلا لو انه لم يمد الركوع والسجود ولم يطل الصلاه ولم يكن على هذا الحال مات ابن القيم ما يستحملش ما يقدرش يعيش في الدنيا قال بعض السلف والله لولا الصلاه لسالت الله الموت بس عشان الصلاه بس وراح اصلي بس قيل لمحمد قيل لمحمد بن سيرين او محمد بن المنكدر ما بقاؤك في الدنيا يعني ما ما تحب عشان تبقى في الدنيا قال لقاء الاخوان هو ده اللي مخليني قاعد ان انا اشوف اخواتي اشوف المسلمين اشوف المتقين بس لو ماتوا تستوحش من الحياه فاواه اواه قال ابن حجر وكان اذا صلى الصبح جلس فكان يذكر الله تعالى حتى يتعالى النهار ويقول هذه غدوتي لو لم أقعدها سقطت قوايا وكان يقول بالصبر والفقر تنال الإمامة في الدين الدرس ده ابن ابن القيم قاله بنصه كده بكلام مين شيخه هي نفس الكلمة كده قال ابن القيم جلست في المسجد يوما وبجوار شيخ الإسلام ابن تيمية فلم يزل يذكر الله عز وجل حتى تعالى النهار ثم التفت إلي وقال هذه غدوتي هو بقى حس اللي بتراقبني طب خد بالك بقى اتعلم الحته دي فقال له دي غدايه هذه غدوتي لو لم اعملها سقطت قواي الايمانيه ذكر الله عز وجل والذكر ده برضو ايه باب باب من التامل وباب من الانس وباب من ال ال ال, ال هو ال, ال زي الحب كده حاجه زي كده انك تبقى مستريح له يعني انتوا عارفين يا اخوانا كل ما بتفضل تقول الاذكار كل يوم اذكار الصباح والمساء بتحس كده احيانا انك متعلق بذكر ما ينفعش تسيبه باستيحاش يعني كان كان البعض كده يقول لك انا ما اقدرش اسيب الفاتحه انا حاسس ان سوره الفاتحه دي ان سوره الفاتحه بقى بقى في بيني وبينها صحبه لازم كل يوم اشوفها الصبح في اذكار الصباح واشوفها وهي والطعم ده غير طعم الصلاه يعني انا بقول الفاتحه في الصلاه دي حاجه انما لما اقولها في الاذكار كده ما اقعد اقعد ابدا اقول الاذكار كده واقعد الصبح واقعد اخر النهار اقولها في الاذكار ما اقدرش اسيب سوره الفاتحه لما بسيبها الاقي الوقت ضاق فاتجاوز كده اقوم ناطط على ايه الكرسي ومنها مثلا على خواتيم سوره البقره وبعدين منها على بحس ان لا لا, لا. عايز تسيب اي حاجه سيبها بس الفاتحه لا حاسس ان في علاقه شخصيه بيني وبين ايه وبين ال... وبين سوره الفاتحه ده من الدوام والتامل لان بيصفو الباطن فاذا صفى راى القلب فاذا راى حقيقه الرؤيه بقى مش رؤيه عينك حقيقه الرؤيه فاذا افاق القلب واندمل الهوى رات القلوب ما لم ترى الابصار يبقى القلب ليه رؤيه والبصر تعرف عندها انه لا يضرك وان كنا لا نسال الله عز وجل العافيه ودوام نعمته وتمامها لكن لا يضرك يومها ابقي نظرك او لم يبقى أعطاك العين أو أخذها مش كده؟ فأيها الإخوة نفسنا قضية المشاعر عول على يعني معلش خلينا الموضوع ده بنتكلم فيه كتير وممكن حد يستهجنه أصله بقى يتقال في مواضع وحشة صح ولا لا؟ موضوع المشاعر ده بقى يتقال في الوحش دلوقتي زي موضوع الحب كده يعني أول ما قرأت في ترجمة عائشة رضي الله عنها أثر أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أول حب في الإسلام حب رسول الله عائشة فأنا حسيت بإيه أو الحب أصل أنا مش عارف الكلمة دي بتاعت فريد الأطرش و... وأسمهان مش بتاعت عشان هم ما هو مع الأسف الشديد أنت أضرار التلفزيون والأفلام والمسلسلات والكلام ده هتشوفها بعدين بتشوفها في كده إن شفت اكمنك تربيت على ده بقى في ناس تحس إنه يسمع مثلا موسيقى معينة تلاقيه تأخذ بقلبه ولبه هو مش عايز يسمع الموسيقى هو الموضوع إن الموسيقى دي ذكرته بإيه؟ اصل كنا بنسمع الموسيقى دي واحنا قاعدين هنا كان ابويا موجود وامي موجوده وقاعدين بنفطر وكان ده في الراديو في الوقت ده بيتقال ابويا وامي ماتوا فبقت الموسيقى دي بتفكرني بابويا وامي عشان كده بعض الاخوه ايام اول ما دخلوا الدش اول ما الاخوه بداوا يدخلوا الدش بيوتهم فقلت له انت ايه اللي انت عامله ده؟ يا نهار ابيض قد ضللت اذا وما انت من المهتدين قال لي والله بشوف اللي هي الاخبار والافلام القديمه والله بس فقلت له ده الافلام القديمه دي بقى اللي نكسه ليه لان الافلام الجديده انت منت... انت التزمت بقالك فتره فما بتشوفش مين اللي طلع فمفيش بيك علاقه انما الافلام القديمه دي الذكريات ولا لا ولا انتوا مش معايا يا اخوانا الذكريات اللي بينك وبين ال... فالقصد اللي عايز اقول لك مساله بس تنميه المشاعر الاخوه النهارده بقى في حاجه كده من ال... من الغلظه من الشده بقى في وطبعا ده طابع ال... طابع الظروف مع ايامها طابع ال- الفتن وال وال وال والاحوال المتداخله اللي بتنعكس على القلب عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم امرك بالايه؟ بس خد بالك لازم يكون لك شويه عزله حتى لو انخرطت بس ترجع تبقى ايه؟ لازم يكون لك شويه تقعد مع نفسك بس اجلاء للقلب تل- تجليه تجليه تنظفه لحسن ال- ال- ال- الظروف المتداخله دي بتعمل ايه في القلب؟ بت ب- بتؤثر عليه لكن موضوع المشاعر جلس رسول الله عند فتح مكة على قبر خديجة رضي الله عنها لما مثلا يجي يموت سيدنا عبد الله ذي البجادين سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول صحيت بالليل في غزوة تبوك واحنا في المعسكر فتحسست رسول الله فلم أجده فتحسست أبا بكر فلم أجده فتحسست عمر فلم أجده فقمت فزعا فرأيت آه، ضوءا من بعيد فانطلقت صوبه فإذا بعبد الله ذي البجادين قد مات اهو واحد من اخواتك مات اهو بس شوف الدفنه دي شكلها ايه قال فاقبلت فوجدت ابا بكر وعمر وعلى شفا القبر عبد الله ذو البجادين مات من حمى في سفره ورسول الله في قلب قبره ودموع رسول الله تتحدر على وجهه ولحيته وهو يقول دليا لي اخاكما دليا لي اخاكما ادينا اخوك ناولنا اخوك وابو بكر وعمر بيشيله بدموعهم وبيديله برضه فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى سواه ثم قام على قبره باكيا وقال اللهم اني امسيت عنه راض فرض عنه اللهم اني امسيت عنه راض فرض عنه اللهم اني اشهد انه هاجر في سبيلك قال ابن مسعود فوددت والله لو ان كنت انا صاحب هذا القبر شفت الدفنه دي آه دي المشاعر تبقى كده مع القران تلاقي ايه تعورك فلا يزال جرحك يثعب دما حتى تموت تلقى الله بالايه دخلوا على يحيى ابن سعيد القطان بعض المقرئين وهو جالس معهم فقرأوا حميم الدخان ويحيى يتغير ويتغير ويتغير ويتغير حتى بلغ القارئ وكان حسن الصوت إلى قول الله عز وجل إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين فصرخ يحيى ثم سقط من على كرسيه فضرب فقاره بالباب شوف عمل ايه ودي م- م- مش بتبقى دايما آه، في ناس بتمثلها بس لما احمد بن حنبل قالوا له هو صح كده ممكن يكون اللي يحيى عمله ده تمثيل قال لا يحيى مش كده انا عارفه ده هو ما قدرش يتمالك نفسه زي الحسن بن حي الحسن بن صالح بن حي واحد بيقرا سوره عامه لقوه جاب ديل الجلابيه وعض عليها وفضل يعض عليها كي لا يصرخ احيانا بتحس ان ابراهيم لحليم ايه اواه دي يا اخو كان ربما مر على مشهد من مشاهد العبوديه فيتأوه كان كثير التأوه بتلاقيها طلعت غصب عنك زي الله لما تتعجب العجب البالغ تطلع غصب عنك صح ولا لا اما واحد يعدي من- بريحه تقول الله ده- تطلع غصب عني او ده نفس القضيه قالوا فصرخنا النساء فخرجنا فحملوه الى فراشه فدخلنا عليه في حجرته حجره نومه بقى نشوفه ايه اللي حصل له فلم تجل به فلم تزل به قرحه ويردد ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين لو قاعد يقول ايه ان يوم الفصل ميقات بس بقى بايه بجهد ما هو كان بيطلع في الروحه تقريبا ان يوم الفصل ميق- فلم يزل يقل ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين حتى لفظ انفاسه رحمه الله ورضي عنه دي المشاعر اللي جاهزه الحاضره مشاعر مع السنه كان هناك من من يمرض فيستشفي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحيانا تسمع كده كلمه النبي صلى الله عليه وسلم تلاقيك ايه تلمح منه لمحه تقرا شويه في السيره فيلوح لك من طيف رسول الله شيء وانت بتتصوره يعني مش هيلوح في الحقيقه مش مش انت هتشوفه يعني انما يلوح لك وانت كده قاعد تقرا في كنا زمان أيام الدرس بتاع مسجد بلال رحمه الله كنا في في السيرة نسأل الله عز وجل أن يرد علينا درس السيرة و- واحنا في السيرة كنا بنقول للإخوة إيه بقى إن احنا كل شوية هنقعد نحكي عن النبي عليه الصلاة والسلام عشان إيه؟ علشان تتجدد المشاعر مع النبي عليه الصلاة والسلام يبقى في مشاعر مع ربنا وفي مشاعر مع النبي نفسه عليه الصلاة والسلام انتوا عارفين يا إخوة عارفين سيدنا حسان بن ثابت عارفينه سيدنا حسان بن ثابت أشعر العرب فأتوا به يوما وقالوا له سيمر بك محمد بن عبد الله يدعي أنه نبي فانظر إليه وهجه اشتموا في شعر يعني والعياذ بالله وكان حسان عاقلا رجل هو كده في ناس كده لا في جاهليه اثرت عليهم هو من الجاهليه وهو عاقل عنده ثوابت الناس معادن خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا فقوا فخرج الى ربوه عاليه وقام لينظر اليه بجملته وهو معدي كده عليه الصلاه والسلام يشوفه ايه يشوفه كله عشان اعرف انقي الصفه الجامده او السلبيه اللي هروح ايه ابني عليها ابيات شعر اقصفه بها قصفا فلما صعد وطلع عليه رسول الله فلما رآه انعقد لسانه وانحبست أنفاسه أول ما شافه كده لا قدر يتكلم لا مدح ولا ذم وكأنه مش قادر يتنفس حتى مر عليه رسول الله وقد عقد عينيه به فضل باصص له كده لحد ما بص وصله ثم رجع إلى قريش كانوا ادوا له شوية فلوس قال لهم خدوا فلوسك إيه والله لا أهجوه أبدا قالوا لما فأنشأ شعرا في مدحه كنت عايز أجيبه معايا النهاردة وأنا جاي ونسيت قال حاجة كده حاجة عالية قوي ثم قال أشهد أنه رسول الله يلا يا عم الله يعني طلعت النبي عليه الصلاة والسلام هداية يبقى احنا محتاجين نقرا كتاب شمائل الترمذي زي ما بت- تختمه بقى تقعد تقرا شمائل الترمذي دي ختمه ده من جمله الهدايه ولا لا؟ انك تفضل كل يوم تقرا عن صفته عليه الصلاه والسلام في شرح الشيخ وليد بيقول اهوت لشمائل النبوه في انتوا عارفين اختصار الشيخ الالباني رحمه الله لشمائل الترمذي وفي شرح حديث هي الشروح القديمه موجوده شرح المناوي وغيره لكن آه، آه، والقاري وغيره لكن في شرح مبسط آه، للشيخ عبد الرزاق البدر موجود آه، مطبوع منه كتاب الشيخ وليد بيقوله فيبقى يعني يا اخوه خلينا ناخد خاتمه ال- هذا المجلس كده ان ايه احيوا المشاعر في انفسكم مش عايزين غلظه وخشونه خشونه انما وليكم الله حب ونصره ورسوله حب ونصره والذين امنوا حب ونصره مش كده ولا لا حصريه انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم ولايته وولاية المؤمنين جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين وأخ...